فيها الهداية للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بحبايب الحلوين مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص الرسول للأطفال الحقيقة النهاردة قصة الليلة دي قصة مؤثرة جدا وقصة يعني فعلا تجعل الإنسان يعني حينما يتذكر الأحداث اللي هتمر بها القصة دي يتأثر قلبه جدا بأن أسرة كاملة هتضحي بحياتها من أجل عقيدتها ومن أجل إيمانها ومن أجل أن هي ربنا يرزقها الجنة ويجمعهم مع بعض في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر القصة هي قصة ماشطة ابنة فرعون تبدأ القصة ازاي؟ نسمع القصة من بدايتها بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج يا حبايبي الرحلة اللي كانت تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم بعدما النبي راح لأهل الطائف بيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فرفضوا دعوة النبي وآذوا النبي وضربوه بالحجارة حتى يعني شجوا قدمه ونزفت الدماء الشريفة ودخل إلى بستان وهو يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس مين اللي بيقول كده سيد ولد آدم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أراد أن يرسل رسالة لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول له إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك ومكانتك يا رسول الله فهيا وتعالى إلى أهل السماوات السبع لتعرف قدرك ومنزلتك ومكانتك بين ملائكة السماوات السبع فكانت رحلة الإسراء والمعراج حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا أي في ساعة من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع بل وفوق السماوات السبع إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم الشاهد يا حبايبي أن النبي وهو بيعرج به إلى السماوات السبع شم ريحة جميلة لفتت نظر النبي قوي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كانت إيده بيطلع منها ريح أجمل من ريح المسك لوحدها من غير ما يحط عطر كان ريحة النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما يحط عطر يا حبايبي كانت أجمل من ريح المسك الله أكبر ومع ذلك شم ريحة في غاية الروعة لفتت نظره فسأل سيدنا جبريل قال له يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال له وما حكايتها ايه حكايتها ايه قصتها قال له يا رسول الله حكى له بقى ان ماشطة ابنة فرعون كانت عايشة في قصر فرعون وانتوا عارفين يا حبايبي ان فرعون كان متجوز آسيا آسيا امرأة فرعون آسيا امرأة فرعون آمنت مع سيدنا موسى عليه السلام والماشطة ديت اللي هي شغالة عندهم آمنت أيضا مع سيدنا موسى عليه السلام بس كانت إيه بتكتم إيمانها لأن لو فرعون عرف إنها آمنت هيقتلها هي وولادها وهي كانت عايشة في القصر هي وبناتها وولادها مع فرعون في القصر وكانت شغلة هذه المشطة انها بتمشط شعر ابنة فرعون تحط لها المكياج تلبسها تظبطها يعني تهتم بكل شؤون هذه الفتاة البنت دي كانت بنت مين زي ما قلت اسيا ما كانتش بتخلف لكن فرعون كان متجوز من واحدة تانية وكانت مخلفة البنت دي والبنت دي كانت عايشة مع فرعون في القصر فمشطة ابنة فرعون كانت كل يوم لازم تمسك المشط وتسرح شعر بنت فرعون وتهتم بيها وتظبط لها حياتها إلى غير ذلك فوهي قاعدة مرة معاها ففجأة وهي بتسرح بنت فرعون المشط وقع على الارض فنزلت عشان تجيبه فقالت بسم الله خدوا بالكم قالت ايه بسم الله فبنت فرعون قالت لها تقصدين ابي لان فرعون في الوقت ده كان بيقول لكل المصريين انا الله كان يقول ايه ما علمت لكم من اله غيري هو ما فيش اله غيري مش بيقول انا اله وربنا اله لا بيقول انا بس اللي الله ما علمت لكم من اله غيري فمشطت ابن- بنت فرعون بتمد تجيب المشط بتمد ايديها تجيب المشط فبتقول بسم الله فبنت فرعون قالت لها ايه قالت لها ابي قصدك ابي يعني بسم الله اللي هو ابي قالت لها لا بل الله ربي وربكم ورب ابائكم الاولين ورب ابيك قالت لها سأذهب الآن وأخبر أبي هروح أقول له قالت لها قولي له شوف بقى الإيمان والاستعلاء بقى لما الإنسان خلاص يتعرف أمرها خلاص اتعرف إن هي بتعبد الله وكده كده فرعون هيعرف آجلا أم عاجلا لأن بنته عرفت فكده كده هي هتروح تقول له فقالت خلاص يا روح ما بعدك روح أموت على الإيمان والتوحيد بدل ما أقعد بقى إيه أكذب ولا أعمل خلاص روح قولي له فراحت البنت وقالت لفرعون اللي هو أبوها قالت له يا أبي المشيطة بتاعتي بتعبد إله غيرك يا أبي معقولة خبر أبيض هو في إله غيري هم هم اتجنن طبعا راح بعت لها قال لها تعالي هو أنت بتعبدي إله غيري قالت له أيوة ربي وربك الله قال لها سأقتلك قالت له افعل ما شئت قال لها طيب المهم كان عنده أداة تعذيب عجيبة جدا يا حبايبي أداة التعذيب والقتل كانت عند فرعون عبارة عن إيه؟ بقرة كبيرة عزكم الله مصنوعة من النحاس كان بيجيب حاجات كده يحطها تحتها فيش فيشعل النار من تحت البقرة البقرة دي بتتفتح من فوق بجزء كده نحاسي ويرمي جواها الإنسان ويقفل عليه ويولع تحتيه النار فجسمه كله يتشوي جوه البقرة فيموت فيقلب البقرة ويرميه ويشوف غيره فيشويه عذاب صعب قوي وقتلة شنيعة جدا فلا هقتلك انت واولادك قالت له افعل ما شئت انا لن اكفر بالله ولم اؤمن الا بالله سبحانه وتعالى قال لها طيب بعدين راح جايبها وقبل ما ينفذ فيها الحكم طبعا امرهم ان هم يولعوا النار من تحت البقره وقبل ما ينفذ الحكم قال لها راجعي نفسك مره تانية هترجعي تؤمني بيا وتتوبي من عباده ال- ال- الله وتعبدوني انا والا هقتلك انت واولادك في البقره النحاسيه قالت له اقتلني وانا لا يمكن اكفر بالله سبحانه وتعالى عيالها كانوا خمسه اصغرهم طفل صغير كان بيرضع فبدأ فرعون يؤمر الجنود خدوا الولد الأولاني وعايزكم تتأملوا المشهد مشهد عجيب قوي مشهد لو الواحد تخيله ممكن يموت وهو واقف أطفال كلها صغيرة وقد إيه الطفل بيصعب على يعني على قلب الأم والأب أكتر من الابن الكبير فخدوا الطفل الأولاني وأنا متخيل منظره وهو بيصرخ يا أمي هيقتلني يا أمي طب قولي أي كلمة طب اعملي أي حاجة طب نجيني يا أمي طب انقذيني يا أمي وهي ما تملكش أي حول ولا قوة لأن هي مش أصلا أصلا ما تقدرش تحمي نفسها فخدوا الابن الأولاني وفتحوا البقرة من فوق وقالوا لها هتؤمني بفرعون وتكفري بالله ولا هتفضلي على إيمانك قالت لهم أنا مؤمنة بالله كافرة بفرعون خدوا الولد الأولاني قدامها وجردوه من ملابسه ورموه جوه البقرة دقايق وكان اتفحم رموه قدامها وهو ميت والولد الصغير بعد ما مات اخواته الاربعه شايفين منظره وج- وجسمهم بيرتجف اطفال ضعاف بيرتجف هيموتوا من الخوف جه التاني بيشدوه وهو يصرخ ويصوت يا امي انقذيني يا امي ما تسيبنيش هموت يا امي وهي لا تملك شيء سوى الدموع فراحوا خدوا التاني وحطوه في البقرة مات قدام الأم خدوا التالت وهو بيصرخ ورموه في البقرة واتشوى وهي بتحتسب وبتبكي خدوا الرابع قتلوه قدامها وهي تحتسب وتبكي لكن كانت المصيبة الكبيرة بقى إن الخامس كان بيرضع منها في الوقت ده طفل لسه بيرضع عنده شهور فخدوه بالقوة كده ولبن الأم على شفايفه وهو بيصرخ لما خدوه خطفوه من أمه فكادت أن تقول آمنت بك يا فرعون مش قادر استحمل أنا استحملت موت اللي هو الأربعة إنما الصغير ده اللي بيرضع مش قادر استحمل فالمهم فلسه هتتكلم فالله عز وجل مش معقولة بعد كل التضحية دي تكفر فمن رحمة ربنا ربنا أنطق لها الطفل الصغير ده وقال لها يا أمي اصبري الطفل اللي بيرضع قال لها يا أمة اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة رموا الطفل قدامها ومات ثم لما أرادوا أن يلقوها قال لها فرعون أتريدين شيئا قالت له أمنية واحدة بعد ما أموت جمع العظام بتاعتي وعظام أولادي وادفننا في مكان واحد قال لها لك ذلك بما لك علينا من حق حرقوها وماتت ماشطة ابنة فرعون في سبيل إيمانها وعقيدتها عشان تعرفوا قد إيه الدين غالي وقد إيه ناس كتيرة بتضحي عشان دينها مش بتضحي بدينها علشان دنيتها فماتت ماشطة فر- ابنة فرعون ومات أولادها الخمسة واتجمعوا كلهم العظام اللحوم خلاص راحت اتجمعت عظامهم واتدفنوا في مكان واحد وكان ريحة الشواء ريحة الحريق طالعة منهم ريحة الحريق ديت اتحولت لريحة تانية شمها النبي في السماوات السبع كأجمل وأفضل ريحة شمها في عمره وسأل جبريل ما هذا يا جبريل قال له هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون نلتقي بكرة مع قصة تانية يا حبايبي وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها الهداية للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول